السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله الان وصلنا في قضيه الفكره الى معرفه الطريق الى الله سبحانه وتعالى وقلنا ان كل انسان يسير في الطريق لابد له من قوتين قوه لا بد له من قوتين قوة علمية وهذه القوة العلمية كمصباح عظيم مضيء منير في يده يبصر به معالم الطريق ويبصر به آفات وعوارض الطريق والقوة العلمية العملية هي السير حقيقة وبدأنا نعرض إلى القوة العلمية بمعنى ان نعرف طبيعه الطريق معالم الطريق عوارض الطريق افات الطريق ولابن القيم في كتاب طريق الهجرتين كلام جميل رائق رائع في قضيه الطريق يقول فيه الناس عليه وسفله اما العليه فهم الذين تعرفوا الطريق الى الله فسلكوها ووصلوا واما السفلة السفلة اللي هم الذين لم يتعرفوا الطريق قال الله ومن يهن الله فما له من مكرم ثم قال ان الطريق الى الله واحد لا تعدد فيه اسمع كلامه تحديدا يقول ابن القيم عليه رحمة الله ان الطريق الى الله واحد فانه الحق المبين والحق واحد ومرجعه الى واحد واما الباطل والضلال فلا ينحصر بل كل ما سواه باطل وكل طريق الى الباطل فهو باطل فالباطل متعدد وطرقه متعدده واما ما يقع في كلام العلماء من ان الطريق الى الله متعدده متنوعه فقد جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمه منه وفضلا يعني ايه الكلام ده هذا الكلام معناه ان الطريق الى الله واحدة بمعنى زي ما قلنا كده الطريق من مكة الى المدينة هو اتجاه واحد اتجاه الى من مكة الى المدينة يعني اتجاه لكن هذا الاتجاه هذا الطريق نفسه في حواري ست حواري هذا الطريق ستة ست حارات هذه الحارات بيمشي فيها كل واحد على قد عربيته نوع عربيته وقد سرعته هي الطريق واحدة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحدة ولكنها أيضا مقسمة على حسب طبيعة الناس واستعداداتهم في عالم وفي متعلم وفي أمي جاهل في قوي الهمة وفي متوسط الهمة وفي ضعيف الهمة فالطريق هي واحدة ولكن الطريق تستوعب كل الطاقات وكل القدرات وكل المواهب وكل الإرادات طالما أنه يريد أن يسير إلى الله كلنا مش زي بعض بعض الناس بيحب الصيام بعض الناس بيحب الصلاة بعض الناس بيحب القرآن بعض الناس بيحب العلم والدعوة إلى الله فكل واحد كل ده هيوصل لربنا بس كل واحد ماشي في سكة والسكة الطريق إلى الله الطريق لاحب واسع يسع كل الناس بكل الطرق بكل الاجتهادات هذه هي لكي نفهم ان الطريق الى الله سبحانه وتعالى طريق واسعة تستوعب كل هؤلاء قال سبحانه وتعالى اخر آية في سورة الانعام يقول الله جل جلاله وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم هي دي رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم رفع بعضكم فوق بعض درجات كل إنسان له درجة وما منا إلا له مقام معلوم هم درجات عند الله كل واحد له درجة وكل واحد له مكانة كل واحد له ربنا سبحانه وتعالى اداله موهبة واحد ربنا أعطاه موهبة القرآن واحد ربنا أعطاه موهبة العلم واحد ربنا أعطاه موهبة الصلاة واحد ما ربنا أعطاه الصيام هكذا تجد سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنا لا أكثر من الصيام صيام النوافل يعني لأن الصوم يعطل يعطلني عن الصلاة وأنا أفضل الصلاة على الصيام هو ده الفقه بقى هي دي الحته اللي انا قلت لك عليها قبل كده انت تنفع في ايه الكلام اللي قلناه قبل كده ممكن واحد مش لاقي نفسه ينفع في حاجه قلت زمان اذا لم تستطع انك تكون خدام لدين ربنا خليك خدام لخدامين دين ربنا المهم يبقى لك دور يبقى لك وجود يبقى لك قيمه يبقى لك قدر عند الله اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك شغلك ايه من اراد ان يعرف قدره عند السلطان فلينظر ما ولاه من الاعمال ربنا مشغلك ايه قالوا ايه شر الخيانة ان تكون امينا للخونة شفت بقى ان انت تبقى خدام خائن خدام واحد خائن بتخدم خيانة انت شر من هذا الخائن ولما تكون خدام للأمين بتعينه على الأمانة فكل ما يفعله هذا الأمين ففي ميزانك وصلت ازاي لذلك ابن القيم لما بيقول هنا ان الطريق متعددة اه متعددة على حسب الاستعدادات اسمع بقية كلامه يقول ايه وكشف ذلك وايضاحه ان الطريقة هي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله وما يرضيه متعدد متنوع فجميع ما يرضيه طريق واحد ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال وكلها طرق مرضاته هذه التي جعلها الله لرحمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد ولم ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطريق كلام زي الفل لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطريق تجد سيدنا علي بن أبي طالب كان بيواصل الصيام أه بلاش نقول زي ما بيقولوا أه شهر لا أربعة أيام أربعة أيام ما ياكلش فيهم لقمة ولا يدوق فيهم مية سيدنا علي مين يقدر يعمل كده مش كل الناس زي سيدنا علي لكن زي ما سيدنا عبد الله بن مسعود في الصلاة كان يصلي في اليوم ذكر أنه كان يصلي في اليوم 400 ركعة طب مين يقدر يعمل كده سيدنا طلحة سرد الصيام عشرين سنة عشرين سنة صايم يوميا لا يفطر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى تجي سيدنا عبد الله بن عباس في العلم بحر والجمعة تفسيره في ستة مجلدات كبار المجلدة عشرين مجلد يعني مية وعشرين مجلد في تفسير في تفسير سور القرآن بعض سور القرآن مش القرآن كله في العلم والبحث لما كان الخوارج ذهب إليهم جلس معهم ساعة رجع منهم بثلاثين ألفا ألف هو واحد كده ماشي في سكة العلم ده طريقه ودي هدايته ودي قدراته ودي طاقاته دي موهبته ده فتح ربنا له واحد في الصيام واحد في الصلاة واحد في الذكر واحد في تلاوة القرآن واحد في خدمة المسلمين وتوزيع الصدقات وخدمات المسلمين واحد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كل إنسان ربنا جعل له فتح خاص في جهة خاصة لكن في النهاية زي ما كل هذه الطرق هي طريق واحد اللي هو طريق اللي احنا قلنا عليه الهدف اللي هو المقصود اللي هو رضا الله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم عليه رحمة الله إذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول بعد مماته قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقد حكي عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤي بعد موته وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ فإن العبد يموت على ما عاش عليه كلام زي الفل بيقول ايه ابن القيم بيقول ان الانسان بيقول ايه ابن القيم يقول ان الانسان اذا فتح الله له في طريق مثلا طريق طلب العلم مثلا علم القرآن ومات انسان بدأ يتعلم القرآن ويحفظ القرآن ياخد قراءات ياخد تج... تجويد صفات الحروف ومخارج الحروف ومات قبل ما يكمل ربنا بيقول ايه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله خلاص على ربنا انه يكمله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عشان كده كان بعض السلف يقولوا ايه اللهم انك ان اذنت لاحد ان يصلي في قبره فاجعلني ممن يصلي في قبره بيحب الصلاه في انسان بيحب الصلاه فبيقول له يا رب انا اريد ان اصلي في الجنه ربنا يقول له لا ما تصليش لهم فيها ما يشاءون صلي واحد بيحب القران وتامل القران وتدبر القران وتعلم القران في الجنه يقول يا رب انا اريد القران ربنا يمنعه نعطيه القران ويوكل له من يعلمه ومن يفهمه ومن يبصره ومن يذكره فالشاهد ايه ان هذه الطريق طريق القرآن او طريق التعليم قد تكون طريق أح- بعض الناس والاخر ابن القيم يقول ايه ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر ومن الناس من يكون سيد عمله الصلاة فمتى قصر فيها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره ومن الناس من يكون طريقه الصوم فمتى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله ومن الناس من يكون طريقه طريقه تلاوة القرآن وهي الغالب على معظم أوقاته ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر وقد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه ومنه من يكون طريقه الذي نفذ منه الحج والاعتمار ومن ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ومر ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر كل انسان ربنا فتح له فتح ودي اللي احنا قلنا عليها قبل كده بس بطريقه تانية لعبه الحياه ربنا سبحانه وتعالى قال وما ما الحياه الدنيا الا لعب الا لعب وله هذه الحياه لعب وله الا ذكر الله وما والاه هذه ال- ال- ال- القضيه ان كل انسان مثلا في- احنا قلنا في الدنيا يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان هو ربنا خلقه ينفع صاحب شركه وواحد تاني ربنا خلقه يبقى عامل عند صاحب الشركه يقول لك هو صاحب الشركه ده بيعمل ايه ده انا اولى منه انا اللي بعمل كل حاجه موظف عنده او كاتب او مدير فيفتح شركه يفشل ويقترض من البنوك ويتدين ويتسجن ليه هو مش سكتك مش هو انت عشان كده بنقول ايه الرضا انت ربنا خلقك مثلا تنفع سواق اللي التاني ده صاحب عربية يروح يجيب عربية يفشل في تسديد الديون و رغم ان هو كان في الاول بياخد الربع ولا بياخد التلت ومبسوط وعايش ومرتاح يروح يتدين وي... قول لي انت بتقطع طموح الناس كده انه ما يبقاش مدير ولا يبقى صاحب شيء لا مش كده انا بقول ايه لو ان الانسان ال- السائق ده ربنا كرمه بقى عنده فلوس يشتري عربيه يشتري يبقى يبقى كده ينفع صاحب عربيه لكن لا يملك انتوا فاهميني قصدي ايه كذلك نفس الشيء قد يحقد بعض الناس على آه مثلا عالم من العلماء يقول هو ده بيقول ايه ما انا ممكن اقول اللي هو بيقوله ده واحسن منه ده هو ده فتح هو ربنا خلقه كده ينفع كده وخلقك انت تنفع كده وخلق ده ينفع كده هي ده فهم الحياه وفهم الدين ان تنظر انت تنفع ايه تقدر تبقى في الدين يعني مثلا تنفع في الصلاة كل يوم تصلي 100 ركعة حب الصلاة واتقان الصلاة كنت بقول ان احنا محتاجين في الطريق الى الله سبحانه وتعالى صنايعية محترفين مش هواه محتاجين صنايعي صلاة يعني بيصلي صلاة صح الأمة النهاردة كنت بقول في يوم عرفة 2 مليون مسلم فيش واحد مستجاب الدعوة يفرج به الله هذه الكروب أكيد في بس محتاجين واحد صنايعي دعاء كيف يستطيع أن يستفتح أبواب السماء محترف محترف دعاء التاني محترف صلاة والتالت محترف صيام والرابع محترف قرآن والخامس كل واحد له دور المشكلة الكبيرة قوي ان انت مش قادر تكتشف نفسك لحد دلوقتي ما انتش عارف انت تنفع ايه وعمال تخبط يمين وتخبط شمال وتروح شويه كده وشويه كده ولحد دلوقتي ما رسيتلكش على حل مع ربنا كنت بقول في كراسة ال- أن بعض الناس أدمن الفشل بقى مزاجه هو فاشل جرب مرة واثنين وثلاثة وأربعة فأباها خلاص اعتاد أن يفشل ودي مصيبة محتاج إيه؟ أنا بقول لك إنك محتاج إنك تجدد حياتك يبقى في شيء جديد تتقنه وتحترفه وتصر على النجاح فيه ما تفضلش تجرب في حاجة واحدة طول عمرك فتفشل فيها احنا بنقول ببساطة بمناسبة السواقة أو السواقين إن الإنسان لو هو بيدور العربية والمارش ما بيلقطش ما بتدورش م- جرب مرة ما دارتش تاني مرة ما دارتش تالت مرة ما دارتش المحترف بقى ما يج- خلاص ما يجربش تاني لأن من كتر التجارب دي هينيم البطارية مش هتقوم عمرها تاني لكن خلاص وقف عند كده وجرب طريقه تانية بقى طريقه الزق فهمتني فلذلك الانسان اذا جرب في الطريق لربنا سبحانه وتعالى حاجه ان هو يتقنها ويحسنها وينجح فيها وفشل مره واثنين وثلاثه سيبها بقى وغير عندك الطريق واسعه وفيها حاجات كتير ان ما كنت ان لم تستطع النجاح في حفظ القران وتجويده وتلاوته انقل على الصلاه على الذكر على طلب العلم على خدمه المسلمين الاهتمام بامور المسلمين واحد مريض ت- شوف انت تعرف له واسطه تدخله المستشفى واحد آه، ارمله شوف انت تقدر ت- تدخل ولادها المدرسه شوف وا- واحد آه، آه، مديون تقدر ت- ربنا يكرمك وتجمع وتسدد له ديونه واحد آه، الى اخره خدمه المسلمين مجال واسع مفتوح كل دي طرق توصل الى الله طيب لو جه حد من اخواننا وسال سؤال قال انت قلت ايه طلب العلم القرآن الذكر الصلاة الصيام الحج والاعتمار خدمة المسلمين ايه احسن حاجة في دول اقول لك بقى ابن القيم بيقول ايه يقول ابن القيم عليه رحمة الله وخير هؤلاء كلهم وخير هؤلاء كلهم جامع المنفذ السالك الى الله في كل واد الواصل اليه من كل طريق فهو جعل وظائف عبوديته قبله فهو جعل وظائف عباده الله قبله قلبه ونصب عينه يؤمها اين كانت ويسير معها حيث سارت قد ضرب مع كل فريق بسهم فاينما كانت العبوديه وجدته هناك ان كان علم وجدته مع اهله او جهاد وجدته في صف المجاهدين او صلاه وجدته في زمره القانتين او ذكر وجدته في الذاكرين او احسان ونفع وجدته في زمره المحسنين او محبه ومراقبه وانابه الى الله وجدته في زمره المحبين المنيبين يدين بدين يدين بدين العبودية أينما استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها لو قيل له ماذا تريد من الأعمال لقال أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت جالبة ما جلبت مقتضية ما اقتضت ليس لي مراد الا تنفيذها والقيام بادائها مراقبا لها عاكفا عليها بالروح والقلب والسر قد سلمت المبيع للمشتري منتظرا منه تسليم الثمن ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه الله كلام احلى من الفل احنا قلنا ايه شوف انت تنفع في الصلاة في الصيام في الذكر في تلاوة القرآن في الدعاء في خدمة المسلمين في الحج والعمرة ابن القيم بيقول لك بقى في واحد بينفع في كل دول اذا شفت العلم تلاقيه من اوائل طلبه العلم واذا شفت الذكر تلاقي اكثر الناس ذكرا لله واذا شفت الصيام اكثر الناس صيام اذا شفت الصلاه تلاقي اكثر الناس ص... ايه ده ممكن ده اه علو الهمه وسبحان الله شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله بيقول ايه لم اعرف تفاوتا في الكون قط كمثل التفاوت بين افراد البشر فمنهم من هو خير من الملائكه ومنهم من هو شر من الشياطين تفاوت عجيب تلاقي واحد ينفع في كل حاجة وواحد ما ينفعش في أي حاجة ونقف على السؤال يا ترى أنت تنفع في إيه؟ أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله